تاخد الإصحاح الثالث من فيليبي فكركم تاني فيليبي كت- رسالة تشيع فرح كتبها بولس من السجن في الستينات من القرن الأول وفيليبي ليها ذكريات جميلة عنده حصل فيها معجزة السجن وحصل فيها أنه طرد روح العرافة الروح الشرير من العرافة والناس دول أتقياء وأنقياء فمفرحينه فبيدعي لهم دعوات حلوة بيطمنهم على أخباره وبإيمان عجيب وبعمق روحي قال لهم أنا عارف هطلع من السجن لسه مش هموت دلوقتي إنما لو خيرتوني بصراحة نفسي أروح السماء لكن ليه الحياة هي المسيح والموت هو الربح وبعدين يقعد يوصيهم عيشوا زي ما الإنجيل عاوزكم تعيشوا بصوا على المسيح وقلدوه المسيح أخلى ذاته وأخذ صورة عبد وعمل كل حاجة عشاننا كل واحد يعيش لحساب الناس بدل ما يعيش لنفسه بعد كده قال لهم أنا بعت هبعت لكم تيموساوس عشان يطمن عليكم ويطمني وبعت لكم أفروديتوس اللي كان مريض وكنتوا زعلانين عليه أول ما خف بنعمة ربنا بعته عشان يطمنكم ويفرح بيكم وأنا أفرح بيكم كلكم أخيرا يا إخواتي صح ثلاثة أخيرا يا إخوتي كأنه هيدخل في ختام الرسالة إنما هتطول منه فهتاخد النص التاني من الرسالة يعني احنا إصحاح 3 وأربعة ده نص الرسالة لكن عاوز يقول إيه أخيرا من ناحية الوصايا افرحوا في الرب كأنه عاوز يقول أهم ما في الرسالة دي افرحوا في الرب هيعيدها تاني في إصحاح الرب أربعة ويقول افرحوا في الرب وأقول أيضا افرحوا فالرسالة دي بالذات تتميز إنها فيها وصية الفرح بإلحاح ناس كتيرة فاكرة إن الفرح ما يجيش كوصية يعني واحد يقول لك ينفع تقول لواحد افرح ينفعش ما ينفعش الفرح ده بتطلع لوحدها الحكاية لا ينفع ليه زي أي حاجة حلوة في دور عليك وفي دور على ربنا الفرح عطية من ربنا صحيح لأنه يقول ثمر الروح محبة فرح في غلطي خمسة فالفرح ثمرة للحياة مع ربنا نتيجة إنما برضو في وصية بتقول افرحوا يعني إيه ما هو اللي مس- مستسلم لأفكار كلها نكد هيفرح إزاي هنا افرحوا يعني إيه اهرب من الأفكار الوحشة دي ليه الأفكار اللي كلها تشاؤم دي قاومها يا أخي عشان تفرح يبقى عليك دور أهو يبقى هنا افرحوا كوصية ممكن تتعمل افرحوا كمان معناها ايه افتكر انك جوه ربنا ودي حاجة تفرح يعني فكر افكار روحية مفرحة هو انت لما تتخيل نفسك ربنا شايلك على ايديه كده طول حياتك دي مش حاجة مفرحة لما تتخيل انك خروف زي داود ويقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء مش دي حاجة مفرحة لما تتخيل انك في الاخر هتبقى في السماء وشايف المسيح والملائكه والقديسين وقاعد معاهم على طول مش دي حاجه مفرحه يبقى كأن افرحوا يعني املوا افكاركم افكار مفرحه واطردوا الافكار إن- اللي فيها نكد فيها تشاؤم فيها خوف اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب كتابه هذه الامور اليكم ليست علي ثقيله يعني ايه يعني أنا مش خسران كتير وأنا بكتب ولكن أما لكم فهي مؤمنة يعني أنا بكتب لكم أهو بس خلي بالكم الكلام اللي هكتبه ده أنتوا مؤتمنين عليه مؤتمنين عليه يعني أنتوا مسؤوليتكم أكبر أنا بكتب لكم الكلام إنما أنتوا لازم تسمعوه ولازم تعملوه وليست علي ثقيلة البعض ممكن يفهمها إن في رسائل كانت كتابتها تقيلة يعني في كورنثوس الثانية قال لهم صدقوني لو تعرفوا في كورنثوس الأولى أنا كتبتها بحزن شديد وكآبة قلب يعني ك- رسالة كورنثوس الأولى كان بيتعصر وهو بيكتب لأن عندهم مشاكل فظيعة إنما هنا الناس دول يفتحوا نفس ناس مفرحين فبيقول لهم كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيل أنا بكتب الجواب وأنا فرحان مش تعبان في كورنثوس كان بيكتب بدموع لأن الناس منحرفة وفي تعاليم غلط وفي خاطي كورنثوس وفي آه، أفكار لخبطة فكان مشدود قوي وحزين على الكنيسة وده معناه إنه خلي بالكم المخدوم الحلو اللي ماسك في ربنا بيفرح المخ- الخادم بتاعه وال- والكاهن اللي ولاده ماسكين في ربنا كاهن فرحان بنعمة ربنا ف- ولاده مفرحينه أما لكم فهي مؤمنة يعني الوصايا دي أنتم مؤتمنين عليها بدل وصلتك الوصية ما تقولش معرفش أنت مؤتمن أنك تنفذ انظروا الكلاب هنا انظروا بمعنى احذروا انظروا يعني خلي عينك في راسك الكلاب طب احنا نخاف من الكلاب لا الكلاب دي اللفظة القديمة اللي كانوا يقولوها الأمم يقولوها اليهود على الأمم فاكرين المثل اللي كانوا يقولوه لليهود ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وربنا يسوع قال المثل ده قدام الكنعانية قامت هي بقى بشطارتها قالت له ماله ولو الكلاب تقعد تحت الترابيزة تستنى لقمة لا شطر عظيم إيمانك فالكلاب هي اللفظة التي كانت تقال على الوثنيين بقت تقال في عرف الكنيسة على الهراطقة خلي بالكم يعني ايه خلاص الوثنيين كتير منهم امنوا ودخلوا واحنا ما بنشتمش حد انما الهراطقة استحلوا ان هم يسموهم الكلاب ليه لان هم بيهوهوا وبيعملوا دوشة لكن مؤذيين مش مفيدين كلام كلام كلام يملوا الدنيا كلام بس بيعلموا تعليم غلط فبيقول لهم احذروا الكلاب يعني حاسبوا من الناس اللي بتعلم غلط اكثر الهراطقه في الجيل ده كانوا اللي بينادوا بفكره التهود احنا قلناها قبل كده ان اكثرهم كانوا من اليهود اللي بقوا مؤمنين انما رجعوا يقولوا ايه لازم ختان لازم ناموس فكانوا عاوزين يهودوا المسيحيه قال لهم احذروا الكلاب احذروا فعلة الشر في بعضهم بينادي ان الشر ممكن يباح زي بدعة النيقولويين استباحوا بعض الخطايا وقالوا ماله الجسد سيبوه براحته يغلط فحاسبه ان اللي يعلم تعليم غلط يخلي الناس تستبيح الخطيه انظروا القطع القطع دول اللي بيقطعوا الكنيسه في ناس عاوزه تقسم الكنيسه في ناس عاوزه تعمل تحزبات وشلل انظروا كل الفئات دي خلي عينيكم في راسكم الشيطان بيلعب بكل الورق ناس تعلم غلط ناس عاوزة تقسم الكنيسة ناس عاوزة تعلمكم الإباحية وبما أنه جاب سيرة الجماعة دول اللي أشهرهم أصحاب بدعة التهود قال لهم شوفوا بصراحة لو فكروا يلاقوا كان المفروض إحنا بالذات بولس واللي معاه كنا أول ناس ندافع عن التهود لو هي صح فبيقول إيه لأننا نحن الختان يعني إيه نحن الختان نحن اليهود المختتنين هو يا بولس ده يهودي فريسي مش يهودي عادي فمختتن طبعا من يومه واخدين بالكم قال لهم لو كان حد هيغير على اليهودية يبقى احنا بالأول انظر لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح يعني ايه يعني احنا يهود بالختان ولكننا الآن لم نعب لم نعد نعبد الله بالجسد ما بقاش الختان هو اللي بيقربنا من ربنا إنما أصبح روح الله الساكن فينا هو رأس مالنا هو أساس عبادتنا هو أساس حياتنا المسيحية ختام ملوش قيمة دلوقتي فبيقول نحن الختان إنما نعبد الله الآن بالروح لا نعبده بحكم إن إحنا مختتنين ونفتخر في المسيح يسوع يعني رأس مالنا هو ربنا يسوع لا ختاننا ولا الناموس ولا الذبايح ولا السبت الحاجات دي مش هتوصلنا إنما نفتخر إن المسيح إلهنا المسيح مخلصنا المسيح فدينا هو ده اللي بنفتخر بيه هو ده اللي بنقف بيه قدام ربنا ولا نتكل على الجسد يعني عاوز يقول اليهودي الحقيقي لازم يوصل لدي اليهودي الصح كان لازم يفهم ان الختان ده مقدمة مجرد رمز عشان يكتشف ان الله يعبدوه بالروح وليس بالجسد وإن الله المتجسد ربنا يسوع المسيح هو فخر اليهودي الحقيقي فاليهودي الحقيقي لابد أن يكون مسيحي اليهودي التقي لازم يؤمن بالمسيح وينسى الختان ويجري ورا المعمودية ويجري ورا الحياة الروحية فبيقول ما عدناش بنفتخر بالجسد لو افتخرنا ان احنا مختونين بالجسد يبقى انكرنا اللي عمله المسيح يبقى اهملنا الفداء اللي تممه المسيح على الصليب وقلنا الختان له قيمه فبيقول نحن الختان يعني هو مش بيتبرر أو يتبرأ من أنه كان يهودي زمان بيقول إحنا اليهود الصح بقى نعبد الله الآن بالروح ولا نفتخر في أجسادنا خلاص ما عادش الجسد يسوى عندنا مختتن أو غير مختتن إنما نفتخر بالمسيح يسوع مع أن لي أن أتكل على الجسد يعني أنا بقى لو هعمل زيهم اليهود دول طب ده أنا أكتر منهم بقى ده أنا ممكن أسابقهم في الفخر إن كانوا هم يهود أنا يهودي أصعب وأقوى وأكتر فبيقول أنا عندي فرصة أتكل على الجسد يعني هن هم كانوا يغيظوا الأممين يقولوا لهم إحنا مختتنين أنتوا لأ مع إن كله اتعمد دخل الكنيسة بالمعمودية فبلبلوا الناس والختان ضروري فبقى في ناس مميزة بالختان قال لهم لأ كلام فاضي أنا كان ممكن أتكل على الجسد إزاي؟ إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى لو في يهودي هيفتخر انه عنده امتيازات يهودية انا اولى منه كان المفروض انا اللي سابقه ليه يا بولس يقول من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس اسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين بطاقة ما تخرش المية يهودي ابا عن جد مختتن في الثامن حسب الشريعة بالنص وعارف السبط بتاعه تمام سبط بنيامين عبراني أصيل لأن في يهود اسمهم يهود الشتات بعضهم يمكن مش عارف السبط بتاعه وفي يهود انضموا من الأمم فملهمش أصل يهودي قال لهم لا لا لا ده أنا يهودي قديم تمام من جهة الناموس بقى لا أنا أسبق بقى ليه كان في درجات في الخضوع للناموس اليهودي العادي يخضع للناموس بس لما يكون بيرفكت لما يكون مذاكر قوي حرفي قوي يدخل في طبقة الفريسيين قال لهم أنا بقى من ناحية الناموس أنا مش يهودي أنا فريسي يعني يتميز عن غالبية اليهود من جهة الناموس أنا فريسي من جهة الغيرة الغيرة يعني حب اليهودية وحب الناموس وحب موسى وحب الشريعة قال لهم من ناحية الغيرة والحماس على الدين اليهودي أنا وصلت في يوم إن أنا تزعمت اضطهاد الكنيسة يعني سبقت كل اليهود كل الشباب اللي في جيلي محدش كان إرهابي زيي محدش حب موسى والناموس لدرجة إنه اضطهد الكنيسة لأنه كان متصور الكنيسة عدوة موسى فبيقول لهم لو أنا بقى هسابقهم كيهود أنا أكسب أنا عبراني أصيل أنا في الريسي مش عادي وأنا في الحماس والغيرة للدين اليهودي سبقت كل جيلي لأني صرت مضطهد الكنيسة من جهة البر البر بالنسبة لليهودي إيه؟ هو تكميل الناموس والناموس على فكرة مش مجرد الوصايا العشر ده انت لما تقرأ سفر اللاويين تلاقي الحكاية صعبة قوي في حرفيات كتير قوي في فرائض كتير قوي في التزامات وفي غسلات وفي وفي وفي قال لهم شوفوا برضو من جهة البر اللي من ناحية الناموس بلا لوم ولا غلطة يعني ايه ما كنتش اكسر اصغر وصية ولا خطوة زيادة يوم سبت ولا غسلة ناقصة في الغسلات بتاعت اليهود فمن جهة البر الذي من في الناموس لأن ده بر مش مالوش اعتبار دلوقتي بس هو بيقول لهم أنا قارنت نفسي أهو يهودي بيهود عشان أقول لكم دي كلها امتيازات طبيعية كانت عندي شوف هيقول إيه بعدها فأنا في الناموس بلا لوم طب ايه ده انت خساره ده انت كنت تكسب الجو وتبقى انت كبير اليهود في الوقت ده قال لهم شوفوا بقى لكن ما كان لي ربحا طبعا دي امتيازات يعني ربح كريدتس يعني يعني مزايا تميز شاب يهودي متدين متعصب ده تخليه يعني نمره واحد في نظر اليهود كلهم قال لهم ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من اجل المسيح خساره مش قال انها حسبها zero كان ممكن يقول حسبتها بلا نفع بلا قيمة قال لا ده انا حسبتها بال minus مخسرة معايا عارفين ليه لانه لو كانت بلا نفع هي مش هتعطله عن معرفة ربنا انما الامتيازات دي عطلت يهود كتير عن ربنا لانه كونه ناموسي قوي ده النقلة هتبقى صعبة قوي انه ينكر كل الماضي ده ويقلب كل الالتزامات دي ويتشبث بس بالمسيح والفداء والخلاص بتاع العهد الجديد كانتش سهلة يعني أصبحت الحرفية اليهودية معطلة مخسرة معاه معطلة عن تذوق نعمة العهد الجديد إنما هو غلب ده كله فبيقول لهم اللي كان بالنسبة لي ربح أنا بصيت له بصة جديدة واعتبرته خسارة عليا فكان احلى حاجه عندي ان انا ارميه كده زي اللي بيرموا الزباله فبيقول ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة عارفين زي إيه زي ما واحد يقول إيه الفلوس اللي الناس كلها شايفة إنها ربح أنا حاسس إنها معطلاني عن السماء فحاسبها خسارة المركز الكبير اللي ليا ده اللي الناس كلها بتبص عليه وتحسدني عليه ربح في نظر الناس أنا حاسس إن هو ده الخسارة لأن ده معطلني عن الصلاة وعن الخدمة واخدين بالكم الفكرة في حاجات تبدو في عين الكل إنها ربح فلوس امتيازات مراكز شخصية إنما الحاجات دي ممكن في الحقيقة تعتبر خسارة مش ربح بس مين اللي هيحسبها ما هو الشاطر بقى اللي يحسب يحسب يعني ايه يعني لو عرف المسيح صح وفهم ربنا صح هيحسب الحاجات دي خسارة هيبص نظرة جديدة أم بنطونيوس بص لفلوسه إنها معطلة فاعتبرها خسارة عليه طلعها من حياته وارتاح طبعا مش الكل يقدر يعمل بنفس الدرجة لكن يا ترى انت بتبص للامتيازات اللي عندك ازاي معتبرها كرامة كبيرة أوي إن يبقى مركزك كبير ما يمكن المركز يكون معطلك عن المسيح معتبر الغنى اللي عندك ربح صدقني يمكن لو بصيت بنظرة تانية تقول يا بخت الفقير الغلبان أهو ما عندوش فما عندوش غير الصلاة إنما أنا عندي فلان الباشا وفلان البي والحاجات دي معطلاني ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة بل أني شوفوا بقى القاعدة الكبيرة بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي يعني أنا مستعد أعتبر أي حاجة خسارة لو هتعطلني عن المسيح لو شخص غالي علي هيعطلني عن المسيح خسارة أنه موجود في حياتي ده شخص غالي عليك بس وجوده معطلني هعتبره خسارة مش مكسب ده شخص كويس وبيحبك بس معطلني مش ماسك في ربنا فبيقول أنا مستعد أحسب أي حاجة في الدنيا خسارة مش مكسب لو كانت تعطلني أنا اللي يهمني أعرف ربنا من أجل فضل معرفة الرب يسوع يعني عشان أعرف ربنا أي حاجة تاني تصغر جدا وتتضاءل الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية بيكرر نفس المعنى بس بيضيف كلمة نفاية بقى بيقول أنا خسرت حاجات كتيرة قوي بس أنا عمري ما ندمت هو عاوز يقول كده عمري ما ندمت إن أنا راحت مني كرامة اليهودي كان له كرامة ده شاول يدخل الناس تتكلم عليه لأنه ده الراجل بتاع رؤساء الكهنة الشاب اليهودي المتعصب تلميذ غمالائيل راحت الكرامة بقى واليهود يكرهوه قالوا ماله ما ندمتش ابدا ان انا خسرت مركز يهودي ما ندمتش ابدا ان انا خسرت فلوس ابويا كلها لان طبعا هشتغل ازاي واخدم ازاي وانا الاقطاعيات دي كلها راحت عليا من ساعة ما بقيت مسيحي ما ندمتش ابدا ان انا بعد ما كنت مكرم في المجتمع بقيت طالع من سجن لسجن انما حسبت كل شيء نفاية لا عاوز كرامة ولا عاوز فلوس ولا عاوز مجد ارضي ده كل ده زبالة نفاية يعني زبالة حاجات لما الواحد يرمي الزبالة ما بيزعلش حد فيكم بيرمي الزبالة وبيرجع يعيط جنبها يقول خسارة ما تحصلش هو بولس كان عنده الإحساس ده إنه لما خلص من الحاجات دي ارتاح بيته نضف مش تعبان بقى خفيف فبيقول أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح هو شايف المسيح ده أصله أغلى ربح تفكرنا يمكن بالمثل اللي قاله ربنا يسوع لما قال تاجر يطلب لآلئ حسنة فوجد لؤلؤة غالية الثمن فمضى وباع كل شيء واشتراه بولس كان كده تاجر شاطر تاجر شاطر واعي حسبها صح عنده لقالق كتير ده هو بيفهم في الجواهر عنده مراكز وعنده غنى وعنده كرامة وعنده إنما لقى لؤلؤة زغللت عينيه لقى المسيح لقى الملكوت كل اللقالق التانية ما تسواش باع كل حاجة عشان يكسب المسيح سؤال انت بعت ايه عشان تكسب المسيح خسرت قد ايه عشان تقرب من ربنا لو ما كنتش خسرت يبقى أنت ما كسبتش كتير مش هينفع تربح المسيح من غير ما تقدم ولو خسارة صغيرة مش هتعرف تكسبه لكي تربح المسيح لابد أن تخسر العالم ملهاش حل ما ينفعش تحب ربنا والدنيا في كفة واحدة مش هينفع هتخسر ايه بقى في الدنيا هتخسر ناس اه وارد تخسر فلوس ممكن تخسر كرامة اه تهان من أجل المسيح يمكن إنما لازم يكون في خسارة عشان تقول لكي أربح المسيح شوفوا بقى النظرة الجميلة بتاعت واحد شايف المسيح كنز عاوز يكسبه هو استخدم كلمة ربح في فيليبي واحد لما قال إيه لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ليه لأن الموت هو المسيح برضه بالنسبة له هو لقاء المسيح فبيقول لكي أربح المسيح وبعدين غوط أكتر من كده مش بس المسيح كنز ده المسيح بحر ده المسيح يدخل فيه قال كلمة عجيبة قوي قال وأوجد فيه أنا عاوز أبقى جوه ربنا دي بقى من الحاجات العالية بتاعت بولس تصوروا واحد يبقى جوه ربنا متحاصر كده بربنا يبقى ربنا مش جنبه ولا قدامه ولا وراه يبقى حواليه ده تعبير عميق قوي يقول أنا عاوز أدخل جوه المسيح من جوه عاوز أوجد فيه لكي لا يكون لي وجود خارج المسيح أنا مش هرتاح غير لما أبقى جواه عشان أضمن السم عشان ما تروحش مني هو الوحيد صاحب السما خلينا استخبى فيه ياخدني في جيبه على السما فأنا عاوز أوجد فيه أوجد فيه دي تعبر عن ما يسميه القديسين الكبار الإحساس الدائم بوجود الله أو الصلاة الدائمة يعني إيه؟ القديسين الكبار من كتر صلواتهم بقى قلبهم بينادي ربنا على طول حتى هم وسط الناس حتى من غير ما يركزوا اتبرمجوا على كده خلاص بقى مفيش حد شاغلهم في دماغهم وفي قلبهم غير ربنا فبقوا موجودين في حضرة الله كل حين زي إيليا النبي لما كان يقابل حد يقول حاجة غريبة يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه أنت واقف قدام أخاب لا لا مش مهم أخاب أنا واقف قدام ربنا فأخاب ملوش لازمة ملوش قيمة هو خلاص متعود إن ربنا محاوطه في كل لحظة فالإحساس ده لا يفارقه لما بولس يقول محبة المسيح تحصرنا لما رؤيا يوحنا تتكتب بيقول يوحنا كنت في الروح في يوم الرب ايه في الروح دي زي اوجد فيه في حضور دائم لربنا كده لما يوجد في المسيح خلاص بره يختفي هو كان قبل كده بار بحسب الناموس عشرة على عشرة من حسب الناموس اليهودي إنما دلوقتي هو zero على عشرة هو دخل للمسيح قال له أنا خاطي وما فيش حاجة عدل خلاص الناموس اترك فقال لكي أوجد فيه أنا لازم أجيله خاطي لازم أجيله تعبان محتاج لأنه لا يحتاج الأبرار الأصحاء إلى طبيب فبيقول أوجد فيه وليس لي بري عشان كده اليهودي متعطل ليه اليهودي جاي لربنا يقول له انا كويس طب ما خلاص مش هيدخل في ربنا ابدا انما اللي ركن الناموس والختان وقال له يا رب انا ضايع ما فيش حاجه عدله اهو ده ممكن يدخل في السكه صح فقال اوجد فيه وليس لي بري يعني ما عادش البر بتاع زمان الذي من الناموس انما في بر جديد بس مش بر الناموس الفرائض الذبايح لا لا البر ده هديه من المسيح ليا بقى جفت كده نعمة البر الذي بإيمان المسيح يبقى هنا استبدل بر الناموس اليهودي ببر اسمه بر الإيمان أما البار فبالإيمان يحيى إذا العهد القديم شاور على البر ده من زمان بس هم اليهود حاولوا يتبرروا بالناموس واكتشفوا إنه مفيش فايدة حاولوا كلهم يطلعوا أبرار إنما مفيش حد ما كسرش وصيه فطلعوا كلهم الجميع فسدوا وأعوزهم مجد الله عشان يتقدم لهم بر جديد اسمه إيه آمن بربنا تعمد امسك في ربنا تتبرر بالمسيح فاسمه بر بالمسيح يعني إيه يعني كأن المسيح يغطيك كده فخلاص تتستر خطاياك يبان شكلك حلو عشان كده في المعمودية يقول أنتم الذين اعتمدتم إيه قد لبستم المسيح طب ده المسيح بار ما فيهوش غلط اما انت لبسته لبس فما بقاش باين فلان القديم المشوه ده بقى باين عليك النعمه والمسيح البر الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله يعني إيه مش بالشطارة بقى وبالأعمال الناموسية القديمة لا ده البر اللي جاي من ربنا يديهولنا كده كنعمة بس محتاج قصاد منه إيمان عشان نستلم البر الإيمان وكل تبعياته اللي هو اللي قاله المسيح يقولها بشكل أعمق وأعمق أصل بيكلم ناس مليانة بيكلم بتوع فيليبي عشان كده الرسالة دي عميقة في معانيها بعد ما قال أوجد فيه قال كلمة تاني غريبة قال لأعرفه استنى بقى تعرفه انت بعد 30 سنة لسه بتقول عاوز أعرفه ده تقريبا فات عليك أكتر من 20 25 سنة تعرف المسيح وانت بالذات شفته بعينك وشفته في رؤى كتير وكذا مرة يجيلك ويكلمك قال لا لا لا ربنا ملوش آخر ومعرفة ربنا ملهاش آخر في كورنثوس يقول إيه الآن أعرف بعض المعرفة شوفوا بقى لما بولس اللي دخل السماء يقول لنا أنا أعرف شوية عن ربنا ما أعرفش كتير هناك هعرف كتير ربنا يسوع في صلاته في يوحنا 17 قبل ما يدخل على الصليب يقول للأب إيه يقول له أنا بعمل كده عشان يعرفوك يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته هم لسه ما يعرفوش لا ما يعرفوش كل اللي فات ده لسه اه لسه ده هم يا دوب حطوا رجلهم في ايه في ميه البحر انما البحر ده ملوش اخر فهنا بولس فاهم الموضوع عارف ان معرفه ربنا دي موضوع ملوش نهايه والعمق في الوجود داخل الله حاجه كده زي البحر تعوم فيه ما تعرفلوش اخر فيقول لأعرفه وقوة قيامته هو عاوز يقول أعرفه وأعرف قوته مسيح قوي جدا أقوى منظر أو أقوى إنجاز لربنا يسوع له المجد إنجاز التعبير حين قام من الموت بقوته لأنه كان أقوى عدو هو الموت أين شوكتك يا موت انهارت بالقيامة أين غلبتك يا هاوية فعاوز يقول عاوز ادوق المسيح بقوته القوه اللي خلته يقوم من الموت منتصر ده غلب الموت المرعب اللي ما سابش بني ادم الا وهزمه عاوز ادوق قوه قيامته يعني ايه بولس تعرفه وتعرف قوه قيامته هتبان دلوقتي يقول كمان عاوز اعرفه في حاجه تاني في شركه الامه عاوز اعرفه هو بيتالم كان بيحس بايه كان بيفكر في ايه ايه اللي صبره على الغلب ايه اللي صبره على العري ايه اللي صبره على الاهانه وهو بار ما غلطش عاوز اشاركه في صليبه عاوز احس بيه وهو بيصرخ في الامه بس ايه اللي هون عليه كل ده عاوز يقول عاوز ادوق الحب اللي ورا الالام دي كلها عاوز اتصلب معاه عشان كده قالها في حته تاني ايه مع المسيح صلبت انا اتصلبت معاه وفي غلطي يقول ايه ان ربنا سامح انه يكمل فيا الالام بتاعه صليبه ان كان في الام ما خلصتش في صليبه يكملها في جسمي انا لان انا بقيت حته منه فبيقول لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته شوفوا بولس في العمق الروحي لسه قدامه طموحات روحيه يعني ده بيشوف المسيح عين عينك انما مش مكتفي عمال يزن على ربنا يقول له ايه في درس لسه ما خدتوش عاوز قوة القيامة عاوز أدوقها عاوز أدوق هذه القوة اللي طلعت بيها من القبر عاوز أدوق إحساسك على الصليب ربنا يسوع يهوته ويقول له حاضر أدوقك اللي أنت عاوزه بدل جوايا أدوقك عاوز أموت شبهك عاوز أموت معاك مش أنت مت عاوز أتشبه بموتك وأموت زيك ده كل دي كانت أمنيات لبولس اتحققت طبعا لأنه مات فعلا شهيد واحد يقول مش الترتيب كده مش مظبوط ما يجيب أحسن شركة ألامه وموته وبعدين قيامته الحقيقة لاهوتيا الترتيب ده صح ليه؟ هل قوة القيامة كانت في المسيح قبل موته ولا بعد موته؟ من الأول المسيح إله من الأول واخدين بالكم دخل على الصليب قويا واخدين بالكم هي ما كانتش باينه القوه انما لم تضاف عليه قوه من بره واخدين بالكم هو داخل على الصليب بيقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أنا نفسي ملك ما يقدرش يقولها غير ربنا يسوع له المجد فبيقول اللي صبروا على الآلام والموت إن قوة القيامة فيه طب وإحنا ينفع يمشي علينا الكلام ده؟ لما تلزق للمسيح تدخل على الموت قوة القيامة داخلة معاك يعني إيه؟ تبقى داخل تموت على رجاء القيامة تبقى مش خايف من الموت ليه؟ لأن قوة القيامة دخلتك وانت لازق في المسيح قوة القيامة دي خدتها فين؟ خدتها يوم ما اتعمدت يوم ما اتعمدت انت مت وقمت فشبكت في قوة القيامة بقت فيك قوة الحياة الأبدية قوة القيامة من الموت هي دي اللي هتصحيك لما تموت انت هتقوم لأن المسيح لزق فيك بس افضل ثابت فيه افضل لازق فيه لا أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته عشان ايه توصل لإيه في الآخر لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات عشان عاوز لما أدخل على الموت في أي وقت أبقى إيه طالع منه على القيامة على طول عشان عاوز أقوم مع المسيح منتصر وأفضل معاه في السماء إلى الأبد شوفوا الراجل ده مشغول بحاجات روحية غريبة تبدو بالنسبة لنا بعيدة عن تفكيرنا كم واحد فكر انه يدخل الى عمق الام المسيح ويشاركه الام كم واحد اشتهى ان يموت كما مات المسيح يتشبه بموته كم واحد بيتكلم مع ربنا في قوة القيامة يقول له رب اديني القوة دي من دلوقتي تبقى الموت تحت رجلي مش خايف منه أبدا في أي لحظة لا أعرفه قوة قيامته وشركة ألام متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات لما دخلهم بقى في الحاجات الغويطة دي قال لهم أقول لكم سر يا أولاد أنا ما وصلتش لحاجة لسه شوفوا الراجل العظيم ده قال لهم ليس أني قد نلت أو صرت كاملا اوعوا تفتكروا إن عشان أبوك الروحي ومعجزات ورؤى وكنايس أنا وصلت أنا ما وصلتش لحاجة أنا لم أنل بعد ما أريد ولم أصر كاملا كما يريد الله لسه بدري ولكني أسعى أديني بحاول كلام بقى اللي إيه صغرنا كلنا كل ده ولسه بيسعى بيحاول لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع يعني المسيح عاوز يديني حاجة عاوز أوصل لها عاوز يديني قوة القيامة عاوز يوصل لي الحياة الأبدية عاوز يديني نصرة على الموت وعلى الألم وعلى الخوف بكل أشكاله عاوز أدرك اللي المسيح أدركني بيه عاوز أنال الخلاص اللي المسيح نزل من السماء يدهوني فأنا لم أدرك بعد شوفوا الآية دي توبخنا لما في لحظة تحس إنك أنت كده كويس واكتفيت اكتفيت بإيه ده بولس بيقول أنا لم أنل ولم أدرك شيئا ولكني أسعى لعلي أدرك لسه في حاجات قدام أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت بعيدها تاني أنا أولاد ما وصلتش لحاجة لسه ولكني أفعل شيئا واحد إيه اللي بتعمله إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام يعني إيه ما هو وراء بالنسبة لبولس مرحلتين كبار في مرحلة مظلمة قبل ما يقابل المسيح وفي مرحلة منورة جميلة قوي بعد ما قابل المسيح قال كل ده دلوقتي بقى ورا هيستوري أنا باصص لقدام لسه السكة طويلة اللي دخل البحر ما بيبصش قطع كام كيلو باصص للبحر لسه غويط لسه الشاطئ البعيد فمش بيفكر في هو قطع قد ايه بيفكر فاضل قد ايه واخدين بالكم المعنى لان هنا ما هو وراء مش بالضروره يكون خطايا يمكن اغلب الناس بتفهم الايه دي على انها ايه انسى القديم وخليك في الجديد انسى الزمان الظل الضوء الضلمه والخطيه وخليك في زمان النور تمشي انما هنا كان بولس يقصد ان كان في انجازات روحيه وخبرات روحيه ورؤى وتاملات واعماق وافراح انا كل ده ما بفكرش فيه انا بفكر في بكره لاني لو فكرت في امبارح هقعد اقول كفايه كده فانا مش بفكر في اللي فات خالص انا بفكر في بكره تؤكد منهج بولس انه ينمو بلا حدود الى قياس قامه ملء المسيح أيها الإخوة أني لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام طب إيه اللي قدامك؟ ما هو لازم يكون في حاجة يقول أسعى نحو الغرض الغرض دي بتستخدم في كلمة مثلا نشان أو الجايزة زي ما هيقولها الجعالة دلوقتي يعني في حاجة واضحة قصاد منه إيه اللي قصاد عينك منبهك المسيح له المجد فاتح حضنه مستنيني في السماء فأنا الصورة دي باصص عليها وشايفها فعمري ما هبص ورا هيفضل المسيح هو اللي شاددني هفضل باصص عليه من مجد إلى مجد وأنا مش واخد بالي إن في مجد زي بطرس لما كان ماشي على المية ده مجد دي حاجة عظيمة جدا إنما طول ما هو كان ماشي باصص على المسيح كان ماشي على المية أول ما بص على المية ابتدى يغرق أسعى نحو الغرض اللي شايف السماء مستنياه والمسيح مستنيه والأبدية بأفراحها مستنياه ما بيونش ما بينامش في الخط ما بيكتفيش بمستوى ما بيقولش كفاية كده أبدا ما ينفعش لأن في غرض قصاده أسعى نحو الغرض لأجل جعالة جعالة يعني جائزة دعوة الله العليا ربنا محضر لي إكليل غالي جدا محضر لي أفراح في السماء لم تخطر على بال إنسان الجائزة دي شغلاني مزغللة عينيا فمش شايف حاجة غيرها يقولوا في النشان في تدريب في النشان يعملوا كده يقول لك لما يعلموا العساكر وهم بينشنوا يقول له شايف ايه لو قال له شايف شجر وشايف بتاع يقول له طب اركن مش هتفلح اللي ياخد النمرة عشرة على عشرة اللي يقول له شايف الغرض يقول له شايف ايه تاني يقول له ولا حاجة الغرض بس واخدين بالكم فاهمين الفكرة لأنه لو عينه جابت حاجة غير الغرض ما يوصلش ما تجيش في ال... ما, ما تخبطش صح يعني التركيز لازم يكون على الغرض برضه يقولوا كده اللي بيجروا أصل جعالة دي مأخوذة في اليوناني من جايزة الماراثون كان وقت بولس في مسابقات الجري مشهورة قوي وقت الرومان الأولمبياد دي من وقت الرومان فكانوا اللي بيجري دايما المدربين يقولوا له عينك على الجايزة وعلى اللاين بتاعك بصش حواليك ما تبصش للناس لو بصيت يمين وشمال تتعطل انما عينك على نهاية السبق ما تزخش ما تنحرفش لو فضلت عينك على السبق وعلى الخط بتاعك توصل تسبق فهو واخد نفس الفكرة الرياضية دي وحاططها لنا على السماء عينك على السماء ما تنزلش على الأرض لحظة بصش يمين وشمال مين وقع مين ما وقعش مالكش دعوة يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وأنت لا يقترب إليك الشر خلي عينك على السماء عينك على المسيح بس هو اللي له فيك كتير انت بتاعه مش بتاع الدنيا أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع يبدو أن في فيليبي في ناس كويسين كتير لكن بعضهم افتكر أنه ممكن يكون بقى كامل فبولس كان بيتكلم عن نفسه ليه احنا مش متعودين يتكلم عن نفسه انما هو عاوز يقول لهم بصوا يا اولاد انا بفكر ازاي وانا ابوك الروحي انا ناسي انا عملت ايه امبارح انا بجاهد عشان بكره عاوز اوصل اتعلموا دي بقى فليفتكر هذا جميع الكاملين منا هو في حد كامل لا يقصد الذين اعتقدوا انهم قد صاروا كاملين يفكروا زيه ما يصدقوش حكايه ان هما بقوا كاملين دي لحسن يضحكوا على روحهم يفكروا بالطريقة دي بالمنهج ده ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام وإن افتكرتم شيئا بخلافه لو سرحتوا عن الفكرة دي وتلهيتوا في قولة عملنا وسوينا ورحنا وجينا وخدمنا الله سيعلن لكم هذا أيضا يعني صدقوني ربنا هينبهكم لو سرحتوا عن الفكرة دي وغابت عن نظركم انك تسعى لما هو قدام وتنسى ما هو وراء ربنا هيعلن لكم الدرس ده الروح القدس اللي جواك هينبهك يقول لك لا ما تبصش ورا ما تبصش عملت ايه بص هتعمل ايه فاضل ايه وراك ايه توب النهارده مالكش دعوه بامبارح واما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون يعني ايه اذا جالك في دماغك ذكريات انجازاتك الروحيه وخدماتك وعلاقتك بربنا اطرد الكلام ده خليك في القانون ايه القانون انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام الشيطان يجي في ودان بولس يقول له ايه يا سلام عليك وانت داخل فيليبي زمان عملت عمايل ولا افسس ثلاث سنين غيرت شكل اوروبا ولا يقول له اسكت اسكت اسكت استنى لما توب ده انا ورايا لسه عاوز اروح روما وعاوز اوصل اسبانيا ولسه اليهود ما امنوش لازم العالم كله يرجع للمسيح وانا لسه مش نقي هقبل المسيح ازاي لا ده انا لسه لازم انظف نفسي ده انا كسلان ده انا واخدين بالكم قانون نظام سيستم ما يتغيرش فكرش في اللي فات ابدا فكر في اللي جاي بس العجيب يقولوا في البستان قصة غريبة القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك قعد مترهبا فترة طويلة قوي سمعوه في آخر حياته وهو بيصلي راجل عجوز راهب قديس عظيم بيعلم البرية كلها بيقول لربنا إيه يا رب هبني أن أبدأ شوفوا الحلاوة يا رب خلينا ابتدي بقى هو مش واخد باله انه بقاله بتاع 40 سنة مثلا في البرية ولا حاجة يا رب خلينا ابتدي قبل ما تيجي قبل ما اجيلك أما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون يبقى القانون اللي حطه لنا إيه هو القانون السعي المستمر نحو الغرض تركيز على الهدف وتنسى اللي فات تقولش أنا قطعت إيه وعملت إيه والمفروض أعمل إيه عشان أوصل ونفتكر ذلك عينه نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا آمين